السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله وهيا إخوتي منذ الليلة نبدأ سيرا صحيحا إلى الله إخوتي إن قضية مدارج السالكين ليست قضية علم نظري يتعلم وإنما هو عمل يعمل أننا نتدرج نتدرج في هذه المدارج درجة درجة ننزل فيها منزلة منزلة ونصعد في مدارجها درجة بعد درجة لنرتقي أيها الإخوة ونرتفع ونسمو ونعلو حتى نصل إلى رضا الله إذا نحن في البداية حددنا هدفا أننا نريد رضا الله ليس لنا هدف في هذه الحياة إلا هذا ليس لنا غرض إلا هذا ليس لنا رجاء إلا هذا ليس لنا مطلب إلا هذا أننا نريد أن يرضى ربنا عنا نريد أن يرضى ربنا رضا حقيقيا عنا لا يصير هذا أملا أو أمنية وإنما يصير عمل لأن الذي يقول أريد أن يرضى ربي عني ثم, لا ثم هو لا يعمل في طلب مرضاة الله يكسب ماذا تريد أن يرضى ربي عني لابد أن تعلم كيف يرضى ربك عنك ماذا يرضي ربك عنك لتفعل ما يرضيه وتجتنب ما يسخطه فإذا عشت هذا المعنى معنى أنك تريد ما يرضي الله فتفعله وتعرف ما ير- ما يسخط الله فتجتنبه اذا انت طالب الرضا والله جل جلاله يرضى عن عبده بمنتهى البساطه والسهوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى من عبده ان ياكل الاكله فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها شوف رضا ربنا سهل ازاي سهل جدا لكن هذا العمل يرضى الله عز وجل به يرضى من عبده في موضوع الأكل أن تقول الحمد لله في موضوع الشرب أن تقول الحمد لله فلذلك نريد أن ننظر ماذا يرضي الله في طلب الرزق نريد أن ننظر ماذا يرضي الله في معاملة الخلق نريد أن ننظر ماذا يرضي الله في معاملة الزوج نريد أن نظل ننظر ماذا يرضي الله في الليل وماذا يرضي الله في النهار وهكذا أن يظل أمام أعيننا نصب أعيننا بصفة دائمة مستمرة ما الذي يرضي الله في هذا الموقف ماذا ما الذي يرضي الله في هذه الحالة ما الكلام الذي يرضي الله وما الفعل الذي يرضي الله وما الكف يعني المنع الذي يرضي الله إذا عشنا هذا المعنى نسير إلى الله عز وجل في آه، هنسميها إيه مصاعد معنى كلمة مدارج مصاعد مدرجة يدرج الإنسان عليه سماها وأصل الكلام لأبي إسماعيل الهروي أصل الكلام لأبي إسماعيل الهروي عليه رحمة الله في كت- كتيب له اسمه منازل السائرين إلى رب العالمين جاء ابن القيم وشرحه في كتاب الذي معنا ونحن بصدده ثلاث مجلدات سمى مدارج السالكين في منازل أو بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وقد بلغني أن بعض المشايخ قال آه، يعني بلاش الكتاب ده ونقول إن عذر الشيخ إنه شه اللي يقول كده على المدارج المدارج كتاب تزكية متفرد سلفي كتاب تزكية سلفي متفرد مفيش يعني آه، أدنى شك في ذلك ده ابن قيم واللي درس الكتاب من اوله لاخره يعرف هذا النفس لكن اللي مش فاهم هو اللي هيخاف من الكتاب هيقول ان في نفس صو- صوفي القضية ان ابو اسماعيل الهروي كان حنبلي وابن القيم حنبلي وعقيدتهم سلفية تماما لكن هناك شطحات كالعادة آه، من ناحية أبي إسماعيل الهروي ابن القيم وقف منها موقف حاد جدا هيجي معانا في منزلة الرجاء مثلا إن ابن القيم قال قولته المشهورة وشيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه ورد كلام الهروي تمام في منزلة الفناء وغيرها يعني في أضعاف الكتاب ابن القيم كل كلمة ت- تخالف عقيدتنا أو تخالف منهجنا الكتاب والسنة في فهم سلف الأمة ردها ولم يقبلها وقال كده ابن القيم قال كده قال وقد رد الهدهد على سليمان فقال أحط بما لم تحط به والهدهد هدهد وسليمان سليمان وكأنه بيقول ده مش تعالي على شيخ الإسلام أو إسماعيل الهروي وإنما آه، يعني احنا بنقول الحق حتى وإن كنت أنا ابن القيم وهو أبو إسماعيل الهروي الشاهد أن ابن القيم عليه رحمة الله لم يأل جهدا في هذا ال- المضمار طب واحد يقول طيب يا عم الشيخ الصحابة رضوان الله اللي انت بتقول الكتاب والسنة فهم سلف الأم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يعرفوا الكلام ده قالوه يعني احنا هنقول دلوقتي ان شاء الله باذن الله تعالى هنتدرج في المدارج وننزل في المنازل منزله اليقظه الفكره البصيره القصد العزم المحاسبه التوبه الانابه هنتدرج في المدارج دي الصحابه قالوا كده والتابعين واتباع التابعين اقول لك لا الصحابه ما قالوش كده يقول لي امال احنا بنقول كده ليه ادام الصحابه ما قالوهوش ما يلزمناش اقول لك بالراحه بالراحه بس وفهمني آه، احنا مش بنتخانق ولا بنحارب ولا بنرد على حد ولا عايزين نعملها مناظره ومناقشات وانما احنا بنتعلم عايزين نوصل النهارده الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يعرفوا او كانوا بيقولوا بلاش يعرفوا انا قلت انهم كانوا يعرفوا المنازل دي وبينزلوها منزله الاخبات والخشيه والانس والتوكل واليقين والرضا والمحبه والخوف والرجاء المنازل دي كانوا بينزلوها وقائمين بها لكن ما كانوش مسميينها كده كانت دي احوالهم ودي مقاماتهم بس ما كانوش بيسموها كده ويقولوا عنها الاسماء دي زي ايه زي علم النحو الصحابه اما كانوا يجوا يتكلموا مثلا يذكر ان اعرابيا قيل له كيف تقول ضربني اخوك قال اقول ضربني اخوك قال فكيف تقول ضربت اخاك قال اقول ضربت اخاك قال لم لا تقول ضربت اخوك قال لا أخاك فحاول معه جهده أن يقول ضربت أخوك يقول لا أخاك ضربت أخاك ضربني أخوك قال فلما ها هنا أخوك وهنا أخاك قال سبحان الله تغيرت جهة الكلام طبعا ممكن حد من اهل عصرنا مش فاهم يعني ايه اخاك واخوك لكن الشاهد ايه ض- لما اقول ضربت اخاك اخاك مفعول به فتبقى اخاك ضربني اخوك اخوك فاعل فتبقى اخوك الاعرابي ما يعرفش فاعل ولا مفعول به وما يعرفش ان في حاجه اسمها الاسماء الخمسه بترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء يعني اقول ايه ضربت ضربني اخوك فاعل مرفوع بالواو ضربني اخاك مفعول به منصوب بالالف اخذت من اخيك مجرور بالياء اسم مجرور بالياء الكلام ده ما كانش معروف عند العرب ان في الاسماء الخمسه وفاعل ومفعول به ومفعول لاجله ومفعول مطلق وحال ونعت والاسماء الخمسه والافعال الخمسه الكلام ده ما كانش مؤصل عندهم لكن كانوا بيقولوها صح كانوا لما يتكلموا يتكلموا صح المصحف لما تيجي تشوف هم كانوا كاتبينه ازاي المصحف العثماني لا كان فيه نقط ولا فيه شكله النهارده المصحف لما تمسك المصحف بتاعنا تلاقيه آه، دوشه شكلات يعني لما تبص للشكله فتحه وفتحتين وضمه وضمتين وكسره وكسرتين وسكون وهمزه من فوق وهمزه من تحت وهمزه على السطح كل ده ما كانش موجود كان الكلام من غير نقط ولا غير شكل والناس بتقرا صح ليه هم عارفين ان ده مرفوع وده منصوب وده مجرور وده مجزوم وما يعرفوش ليه مش ما ما عندهمش اسم ده مجزوم وده منصوب وده مجرور وده مرفوع ما كانش عندهم كده كانوا بيقروها صح كذلك الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا ماشيين لربنا صح من غير ما يقولوا ان ديت منزلة القصد ودي منزلة المحاسبة ودي التوبة ودي الإنابة ودي الإخبات ودي الخشية والحال ده اسمه الأنس والمقام ده اسمه الصدق كانوا هم ماشيين لربنا ومتنقلين في المدارج ومنطلقين صح لكن من غير الأسماء اللي احنا بنقولها احتجنا إلى الأسماء بسبب الجهل هو ايه اللي, إيه اللي اصل علم النحو الا ان ابو الاسود الدؤلي قاعد فوق السطوح مع بنته ففوجئ ان بنته بتقول له ما اجمل القمر قال لها نور قلت له لا لا لا انا لا اسال وانما اتعجب قال يا بنتي لا تقال هكذا وانما يقال ما اجمل القمر في فرق بين ما اجمل القمر وما اجمل القمر متف... في ده تع... انشائي وده خبري مكان الصحابه ما كانوش بيقولوا انشائي وخبري بس كانوا بيقولوها صح لما يجوا يتعجبوا يقولوا ما اجمل القمر وما يجوا يسالوا ما اجمل القمر يقولوها صح طبعا ده هيجرنا الى الماساه الحقيقيه للي بيطلعوا منابر واللي بيتكلموا في الناس في اذاعه وتلفزيون ويكتبوا هم برضه مش فاهمين النحو ده وعمالين يلخبطوا ويلتوا ويعجنوا رغم وضع الاسس والقواعد للنحو اذا وضعت الاسس والقواعد للنحو ابو الاسود الدولي ما عرفش ينام ليلتها بات يصوت طول الليل صبح الجري على سيدنا علي واصل ساعتها علم النحو ان في اسم وفعل وحرف والجملة الاسمية مبتدا وخبر والجملة الفعلية فعل وفاعل وبدأ منصوبات الأسماء بقى المفعول به والمفعول المطلق والحال إلى آخره ثم مرفوعات الأسماء ومجرورات الأسماء ومجزومات الأفعال العلم ده كله تكون ما كانش موجود عند العرب ولا العرب يعرفوه ولا يتكلموا فيه أبدا ليه؟ لأنه على الفطرة بيتكلموا صح كذلك الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الاجيال الثلاثه الخيريه كانوا ماشيين لربنا صح بدون ما يقولوا ده الحال ده ايه او المقام ده ايه او النقله دي ايه لما جه الصوفيه بعد القرن الثالث وتفرغوا لهذا العلم وكتبوا فيه كتبوا فيه احنا ما بنقول احنا قلنا احنا يا قوم عقيدتنا ومنهجنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا نحيد عنهما قيد أنمل وقلت في آخر الحلقة اللي فاتت أي كلام أيا كان من أي بشر يخالف الكتاب والسنة في جزمتك وارميه ما يلزمكش ولا يلزمني احنا عايزين نروح الجنة واعتقادنا أن الجنة لا تأتي إلا من هذا الطريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كمنهج لذلك انا احبكم في الله وهقول ان احنا هناخد من كلام القوم اللي يصلح اللي يوافق واللي ما يوافقش ما يلزمناش ولا هنقرب له ولا هنسمع له من اصله تعالوا نتدرج في مدارج السالكين وننطلق في السير الى رب العالمين انا عايز اللي يبقى معانا في هذه المدارج اللي يبقى معانا في هذه المنازل يواظب ويركز ويفهم وورقه وقلم والكتاب نفسه كتاب مدارج السالكين او كتاب تهذيب مدارج السالكين يقول ابن القيم ده اول درس الدرس الاول في مدارج السالكين واحد يقول ابن القيم عليه رحمه الله وقد أكثر الناس في صفة منازل إياك نعبد التي ينتقل فيها القلب أو يتنقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله تعالى وأكثروا في عددها فمنهم من جعلها ألفا ومنهم من جعلها مئة ومنهم من زاد ونقص فكل وصفها بحسب سيره وسلوكه احنا قلنا السير الى الله بالقلوب لا بالاقدام يبقى القلب هو اللي هيمشي فلذلك نشترط على اللي هيمشي معانا انه يجيب قلبه السير بالقلب فاين قلبك يا عبد الله ائتني بقلبك قلب سليم قوي ينطلق الى الله سبحانه وتعالى لنبدا الانطلاق الانطلاق زي ما كده زي واحد ماشي آه، على الطريق الزراعي رايح اسكندريه واحد ماشي على الطريق الزراعي رايح اسكندريه وهو رايح اسكندريه آه، في محطات يقف فيها او او او سميها ايه معالم معالم بيعدي عليها لما يشوف المعالم دي يقول اه انا ماشي كده صح اول ما يطلع من القاهرة بيعدي على اليوب وبعد اليوب يعدي على طوخ وبعد طوخ يوصل لبنها وبعد بنها آه يوصل لإوسنا وبعد إوسنا لبركة السبع بركة السبع طنطا هو وهو ماشي كده زي ما قل- زي ما قلت لك كده اليوب آه طوخ آه بنها إوسنا طنطا او بركة السبع طنطا يبقى كده عارف انه ماشي صح لكن لو بيقرا كده لقى انه لقى نفسه في المحله يبقى كده ايه اه لا كده تاه الطريق حلو وجميل ورايق ومسلي لكن مش هو الصح فاهم ازاي هي دي القضية ان احنا لما نعرف الطريق الى ربنا نعرف الصح اذا كنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط لان ابن القيم يقول الكلام ده هيجي معانا مستقبلا باذن الله تعالى كل سائر الى مقصد يحتاج الى قوتين قوه علميه وقوة عملية القوة العلمية معرفة الطريق القوة العلمية كمصباح عظيم في يده يرى به معالم الطريق وآفات الطريق يبقى شايف معالم الطريق عدى على الكوبري ده ايوه كده صح عدى من النفق ده يبقى انا كده مظبوط ماشي صح وآفات الطريق وقع في الحتة دي في الحفرة دي يبقى عامل حسابه انه هيعدي عليه عشان كده بنقول ان لازم لك شيخ مربي ياخد بإيدك يقول لك اقرا كذا وما تقراش كذا ليه لان مش مرحلتك دي تقرا ده بعدين تدرج في القراءة يقول لك هنا قوم الليل وهنا صوم في مكة كتر الركعات وفي بيتكم طول السجود في ليالي العشر و- وهكذا يعني هيبقى الشيخ مشي الطريق ده قبليك فهو عارف الطريق ايه اللي يوصلك وايه اللي يوقعك لانه مشيه عشان كده ابن القيم هنا بيقول ايه ان كل اللي مشي الطريق ده وصف اللي هو شافه وصف اللي هو عرفه وصف اللي هو عاناه فلذلك وانت ماشي في الطريق محتاج شيخ الشيخ ده بيمدك بالقوة العلمية القوة العلمية زي مصباح عظيم بيوريك المعالم ويوريك الآفات والقوة العملية هو حقيقة السير السير نفسه فانت لازم لك قوة علمية عشان تعرف معالم الطريق عشان لما تشوف انت تبقى ماشي صح اذا شفت حاجة مخالفة يبقى كده آه احنا كده تهنا كده ماشي غلط تبدأ ترجع تاني واذا تهت عن الطريق فارجع الى البداية تجد الطريق ابن القيم يقول ايه ولارباب السلوك الكلام ده من المدارج احنا بنقرأ من المدارج ولأرباب السلوك اختلاف كثير في عدد المقامات وترتيبها وكل يصف منازل سيره وحال سلوكه ولهم اختلاف في بعض منازل السير هل هي من قسم الأحوال أم من قسم المقامات هنيجي بقى لكلام الصوفية ده اللي هو حال ومقام الكلام ده ينفع ناخده الذوق والوجد ينفع نقوله طيب اسمع وبعدين نقرر ينفع ولا ما ينفعش ما تقررش ابتداء لانه زي ما بيقولوا ايه لا مشاحه في الاصطلاح الفرق بينهما ان المقامات كسبيه والاحوال وهبيه ده كده العمليه صعبه زياده بقى عندنا دلوقتي ست كلمات كلمه احوال وكلمة مقامات وكلمة وهبية وكلمة كسبية وكلمة ذوق وكلمة وجد نشوف كلم كلمتين الأول الأحوال والمقامات آه اسمع ابن القيم يقول ايه والصحيح في هذا ان الواردات والمنازلات لها اسماء باعتبار احوالها فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند اول ظهورها وبدوها كما يلمع البارق ويلوح من بعد فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال فإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات فهي لوامع ولوائح في أولها وأحوال في وسطها في أوسطها ومقامات في نهايتها فالذي كان بارقا هو بعينه الحال والذي كان حالا هو بعينه المقام وهذه الأسماء له باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه أنا بحبكم في الله أه الكلام واضح ولا ترجم اترجم طب ادفع الدفع عندنا بالصلاة على النبي البنك بتاعنا ما بيصرفش الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اغلى حاجة عندنا الصلاة على النبي العملة الوحيدة اللي بنستعملها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وزيد سيدنا النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكلام ده واضح ولا لا لا مش واضح طبعا يا الشيخ هو ده اللي انا بقوله بقى ان واحد راح مسك مدارج السالكين وقعد يقرا لوائح وبوارق واحوال مقامات و مواهب وكسب ده ايه ده ايه ايه, إيه الكلام ده انجليزي ده م... انجليزي ده طب افهم نفهم بالراحه ابن القيم بيقول ايه افهم بس واحده واحده طب صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا عم اهدى واسمع الله يرحمك اسمع قل ان الواردات والمنازلات لها اسماء باعتبار احوالها ممكن وحضرتك كمان تسكتي وتسمعي خليكي معايا الله يرحمك اسمعوني والالواردات والمنازلات انا قاعد كده وحاسس ان او ساجد او بقرا قران او بسمع درس وحاسس ان قلبي قلبي آه منش... صدري منشرح وقلبي مطمئن وليا نفسي كده ان انا اقوم اصلي ركعتين وبقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللي أنا فيه ده اسمه إيه؟ هو ده الموضوع بقى هو ده الموضوع إن إحنا بنحاول نسمي الحالة دي بلاش الحال الحالة دي اللي انا فيها ده قول لي طب ونسميها ليه يا عم الصحابة ما سموهاش سميها انت ليه اقول لك انا عايز اسميها عشان ادعوك اليها النهاردة الاولاد لما بيلتزموا في البيوت بيت عادي ناس بيصلوا ويصوموا بدأ الولد يلتحي يعفي لحيته يسمع شريط من هنا ويقرا كلمه من هنا اول ما يدخل البيت يكسر الدنيا حرام لا يجوز فسق فجور كفر وال... واهله يقولوا له يا ابني انت انت حرمت علينا عيشتنا مش ده الناس بتقول كده ليه لان الولد دعا غلط عايزين نقول له يا ابني لما تيجي تدعو الى الله للي انت فيه عايزك توصف حالك ابوك وامك قاعدين يتفرجوا على التلفزيون بيشوفوا فيلم بيشوفوا مسرحيه بيشوفوا مسلسله بيشوفوا اغنيه وانت تيجي تقول لهم اه ده انا كنت بصلي دلوقتي المغرب في المسجد وسمعت ايه قلبي طار من الفرح والسعاده حسيت ان انا عارف عارفه يا امي حسيت ان انا كده هو ده هو ده اللي انا بقوله ان هيوصف لهم الحال عايز يقول لاخته اللي مشغوله بانها بتتزوق او بتلبس او بتتكلم في التليفون او بتعمل عايز يقول لها الصلاه عايز يوصف لها حاله وهو صايم فبنسميها دي بنسميها بيقول ان ال- الواردات والمنازلات اللي بيرد عليك وينزل بيك وانت بتعبد ربنا له اسم فتارة تكون لوامع وبوارق ولوائح عند أول ظهورها وبدوها هيجي معانا الكلام بإذن الله على ولادة القلوب قلب قد ولد وقلب لم يولد ولم يأن له أن يولد قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات قد آنس أشعة التوحيد وحلاوة العبودية ولكن تأبى جذبات الطبع والهوى إلا جذبه وتعويقه يبقى في ناس كده هي دي اللوامح والبوارق في البداية لوامع طب خلينا نقولها بصفة أوضح اسمع معايا حديث سيدك النبي صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا أرجوك افهمني خليك معي انت قاعد قدام التلفزيون دلوقتي وشايفني في قناة الرحمة وانا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وسمعت قول ربك جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فحبيت الصدق انت دلوقتي في موقف كنت بتعمل معصية معينة واتكشفت فكذبت فحاسس بظلمة جواك بكرب بقلق اللهم فرج كرب المكروبين وازل هم المهمومين وامسح غم المغمومين وانصر المستضعفين من المؤمنين وتب على عصاة المسلمين واكشف البلوى عن المبتلين من المسلمين يا ارحم الراحمين امين سمعت دي فبقت لوامع وبوارق ولوائح قلت اه يا سلام لو ابقى صادق يا رب اعيني على الصدق يا رب يا رب ساعدني على الصدق يا رب الحالة دي اسمها بوارق لوائح بيبقى الصدق بيلمع في عينيك كده من بعيد عارفين بيفكرني بايه بقول الرجل اللي قابل عبد الله بن المبارك وتلاميذه فلما شافهم من بعيد بكى وارتمى في حضن الشيخ وقعد يمرغ وجهه في لحية الشيخ ويقول له ادعوا لي يا شيخ ادعوا لي يا شيخ ادعوا لي يا شيخ الراجل ده عنده الالتزام والدين وكان مخمور يعني مدمن خمر قصدي فعنده دلوقتي بارق لوامع الدين لما شاف المشايخ كده قال شوف الناس النظيفة شوف الناس المحترمة يا ما نفسي ابقى كده اللوامع اسم هنا بقى اسمه ايه بارق فاذا نازلته وباشرها فهي احوال هو سمع عن الصدق فبقى بارق بدا يصدق اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله الحديث عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق كده بقى حال حاله الصدق ده معنى كلمة حال انه بقى حاله الصدق فاذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقام حتى يكتب عند الله صديقا هو الاول معجب اسمها بوارق بقى يصدق بقى حاله الصدق تمكن منه الصدق تماما في كل احواله صادق فبقى صديق مقامه الصدق يبقى في بارق وفي حال وفي مقام مقامه الصدق عشان كده العلماء يقولوا انما يعلم المقام ولا يعلم الحال يعني ايه يعني ايه يعني الحال اللي هو انت فيه مثلا البكاء البكاء ده حال انا ما اعرفش اعلمك تبكي لكن اعلمك تخاف من ربنا فاذا خفت هتبكي فهمت ازاي لا لسه فهمتش تاني طب صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم المقام زي ما كده الخشيه انسان يبقى عنده خشيه لله عز وجل فلما يبقى عنده خشيه يحصل له حال الرعشه اللي تجيله ديك وهو خايف من ربنا دي اسمها حال البكاء أن تنساب الدموع على العينين سيدنا عمر كان عنده خطين أسودين, أسودين في خده من كثرة البكاء ده حال الحال حاله كده سيدنا أبو بكر الصديق لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر ليصلي بالناس السيدة عائشة قالت حاله قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل ضعيف بكاء بالقرآن فإذا قرأ لم يسمع الناس حاله كده إنه ساعة ما يقرأ قرآن أنا شيخي زمان الله يرحمه رحمة واسعة قال لي يا ابني أنت ما تعرفش تصلي كده الله أكبر الحمد لله رب العالمين وراحت عينيه نازله مغرقه صدره قلت له لا ما اعرفش ما اعرفش اعملها دي ما تتعلمش ما حدش يعرف يعلمك تبكي لكن يعلمك تخاف من ربنا يعلمك تحب ربنا فلما تشتاق له تبكي يعلمك تعيش مع ربنا فلما تحبه يقشعر له جسمك جسمه كمان الشوق إليه هو ده الموضوع يبقى الإنسان يعجب بالصدق دي اسمها لوامع ولوائح وبوارق إذا الإنسان بقى صادق بيصدق في أقواله وأفعاله كده بقى حاله إذا تمكن وبقى صديق يبقى ده مقامه يبقى ده مقام هو ده الفرق بين المعاني الثلاثة طب احنا سميناها ليه عشان ندعو إليها عشان نتعلمها الصحابة كانوا بيعملوها تلقائي زي ما قلنا كده انه بيتكلموا يرفعوا الفاعل وينصبوا المفعول ويجروا المجرور وهم هي هي بتتقال معاهم كده تحاول تعوجها منه ما تتعوجش بالسليقه فعشان كده كانوا بيعملوها صح نفس الشيء هم كانوا ماشيين في الطريق لربنا اليقظه الفكره العزم القصد البصيره المحاسبه التوبه هم ماشيينها كده صح من غير ما يسموها احنا سميناها عشان نتعلم نمشي لصعوبه العصر اللي احنا عايشين فيه هو ده الموضوع ما فيه عندك مشكله مفيش مشكلة ان شاء الله ابن القيم يقول ايه فالذي كان بارقا الاعجاب بالصدق هو بعينه الحال اللي هو عمل الصدق والذي كان حالا اللي هو فعل الصدق هو بعينه المقام انه تمكن وبقى صديق وهذه الاسماء له باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته فيه فالحال ثمرة العلم ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له هي دي بقى الفرق بيننا وبين غيرنا ان احنا بنقول ان الحال ده حال البكاء الحال ده حال الإثبات الحال ده حال الطمأنينة الحال ده ما يجيش إلا بعلم الكتاب والسنة في ناس لأنه هو مش عارف يجيبه فبدأ يبتدع عشان يجيبه هو عايز يجيب حال البكاء او ارتياح القلب او الارتياع القلب عايز يجيبها فبدا يبتدع الله الله الله, الله. بدعه بس البدعه دي عملها ليه عشان يوصل لده لا يجوز احنا عايزين نقول ان الكتاب والسنه قال الله جل جلاله ما فرطنا في الكتاب من شيء عشان كده الكلام ده منضبط جدا أن الحال ثمرة العلم علم شرعي احفظ القرآن اتعلم التفسير تدبر تعلم السنة السنة في الصلاة والسنة في الذكر والسنة في الحج والسنة في النوم والسنة في الدعاء والسنة في البكاء السنة ولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حزو القذة بالقذة نلزم غرزة وكلما صفى العلم صفى الحال وعلى هذا ابن القيم بيقول خليك معايا وعلى هذا فإن الحال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات على اختلافها هي دي الحال حالك انت دلوقتي خايف من ربنا حالك انت دلوقتي مستحي من ربنا حالك انت دلوقتي مشتاق لربنا دي دي الحاله اللي انت عايشها دي الحاله اللي انت فيها القلب ده تكيف القلب وانصباغه بحكم الوالد هيجي معانا مستقبلا ان شاء الله ان اللي بيقوم الليل بيقرأ آيات في آيات أسماء الله وصفاته تزود الحب في القلب آيات العذاب تزود الخوف الإنسان يحس إن آيات أحيانا زي قبل على جبينه وآيات زي سياط على ظهره الخوف وآيات الرجاء حادي يحدو يحس ان هو طاير بيجري يوصل لربنا آيات الرجاء يبقى آيات الخوف تزعجه وترعبه يرتعش منها جسمه وتنهدر منها دموعه آيات الرجاء قل يا عباد طب نجيب آيات الخوف الأول آيات الخوف لما يقرأ مثلا مثلا إيه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ لما يقرأ مثلا لما يقرأ مثلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ما يقرأ الآيات دي ويحس بالرعب جوه في قلبه وتيجي بعدها آية الرجاء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله لما يجي يقرأ آيات الرجاء اللي بتبشر بالجنة ومغفرة الذنوب والعفو والحب يستريح قلبه ويستبشر وينطلق يقرأ, يقرأ الآيات اللي فيها الأسماء والصفات الواردات دي الآيات أو الأحاديث أو المبشرات القلب بيتغير القلب الحي يتغير تلاقيه هنا خايف مرعوب وتلاقيه هنا محب ومقبل ومستبشر ومنشرح وتلاقيه هنا بعيد ومقبوض وينتقل على طول بسرعة عشان تلاقيه سعيد وجزل وطاير هو ده القلب بينصبغ بالحالة بحكم الوارد عليه فهو يدعو صاحبه إلى المقام الذي جاء منه الوارد كما تدعو رائحة البستان الطيبة إلى دخوله والمقام فيه ابن القيم يقول عليه رحمة الله وه... وهذا لأن الرجل قد يكون عالما بالشيء ولا يكون متصفا بالتخلق به واستعماله فالعلم شيء والحال شيء آخر آه هي دي القضية كم من أهل العلم معهم العلم فقط هي دي القضية قيل ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية حسن البصري عليه رحمة الله يقول العلم علمان علم على اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم فإذا رسخ في القلب نفع هو ده ما كل الناس بتتكلم وكل الناس بتقول لكن الموضوع مش موضوع كلام ما تزعلوش مني ولا موضوع لحية وقميص وعمامة ونقاب أنا بقول اللحية فرض والنقاب فرض قولا واحدا لكن مش هو ده الحال لا ده المظهر ده الشكل ده الوارد ده اللامع ده البارق أما الحال حال القلب اللحية عملت فيك إيه النقاب عمل فيك إيه غير منك إيه هي دي القضية قضية اللي ما كانش بيصلي وصلى الصلاة عملت فيك إيه اللي كان بيدخن وبطل ترك التدخين عمل فيك ايه غير منك ايه هو ده العلم اللي عايزين نتكلم فيه القلب فرق بين العلم والحال ياما ناس عندهم علم ولم يغير فيهم العلم هتيجي معانا كلمة ابن القيم في منزلة التوبة يقول ايه وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى فترى الرجل أعبد ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون ولم يصل من عمله إلى قلبه شيء البتة واضح الكلام ده يا حبيبي لا مش واضح أترجم بس صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ممكن واحد حافظ القرآن كله فين الإخبات فين الخشية فين الخشوع فين الدموع فين المراقبة فين الأنس بالله مفيش ليه ليه ليه ليه ليه لك أنا كنت ماشي مع بنات وكنت بدخن وكنت بقعد قدام الأفلام الوحشة وكنت وكنت وتبت من كل ده بس مش حاسس باللي انت بتقول عليه ده ليه هو ده هقول لك اهو بس هدي المثال على الشيخ الشيخ لما يشوف نفسه انه شيخ شايف نفسه انا الشيخ فلان ده انا حافظ كذا ده انا قريت كذا وكذا كده النفس الاماره بالسوء استولت على العمل فبقت لما استولت على العمل يبقى اللي انا استفدته من القران مش الخشيه وانما اسم حافظ قارئ استاذ شيخ يجي واحد يقول له لو سمحت يا محمد او يا اخ محمد اخ محمد ايه قول الشيخ يا ابني اه الكبر ده استولى على العمل الصالح استولى على القران فالقرآن ما بقاش بتاع القلب بقى بتاع النفس قد تستولي النفس على العمل الصالح فتصول به وتطغى تلاقي الطغيان كده الكبر كده العجب كده الغرور كده قول لي طب الراجل الغلبان ده اللي بطل سجاير عنده عجب وغرور اه اه مفكر انه عمل لربنا حاجه انه قدم لربنا حاجه مفكر ان هو عمل خدمة جليلة ما حصلتش قبل كده فعشان كده فقد تأثير هذا العمل في القلب ما هو العمل ما, ما يأثرش حاجتين في وقت واحد يا يبقى مع النفس وتستولي عليه النفس يا يبقى مع القلب ويؤثر في القلب فعشان كده تبرأ من عملك ابن القيم بيقول ايه في الفوائد في كتاب الفوائد لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها فلم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وإنما علم أنه لله ومن الله وبالله فليس له ولا فيه ولا منه خير البته إلا أن يخلق الله فيه ذلك كلام زي الفل عسل مصفي انت مين انت ايه عندك ايه معاك ايه ولا حاجه انما انا عبده هو ده هو ده يا شباب الفرق بين العلم والحال لو شفت انك عالم لو شفت انك على علم يبقى لن تجد اثر هذا العلم في قلبك اثر هذا العلم في قلبك قال بعض السلف العلم ثلاثة اشبار العلم ها ثلاث اشبار من اخذ الشبر الاول تكبر ومن اخذ الشبر الثاني تواضع ومن اخذ الشبر الثالث علم انه جاهل فلا تكن ابا شبر في ناس اما يدخلوا العلم ياخدوا بس الشبر الاولاني ياخد شبر واحد من العلم لما ياخد شبر واحد من العلم يتكبر يفكر انه قال ولذلك تجد الشباب اللي لسه طالعه له لحيه كده لسه ملتزم داخل طريق الالتزام جديد ويقعد يقول لك انا طالب علم طالب علم ها وقرا له حديثين ولا سمع له شريطين ولا قرا له صفحتين في الكتاب ويجي يقول لي الشيخ شايف نفسه تكبر هو كده اللي ياخد الشبر الاول يتكبر لو خد الشبر الثاني لازم يتواضع بقى يكسره العلم اللي قالوا ده عليه بقى طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله لكن كتير من الناس بيفضلوا أبو شبر عارف أبو شبر اللي هو ما حلتوش إلا شبر واحد عايش بالشبر ده يتكبر بيه لو أخذ الشبر الثاني لتواضع لو خد الشبر الثالث بقى يعرف انه جاهل مش فاهم حاجه ما عرفش حاجه كل اللي هو عارفه ده لسه دي المصطبه اللي قبل اول درجه في العلم البسطه وهذا لان الرجل قد يكون عالما بالشيء ولا يكون متصفا بالتخلق به واستعماله فالعلم شيء والحال شيء اخر فعلم الحب وعلم الصحة وعلم الشكر وعلم العافية غير حصولها والاتصاف بها يعني ياما ناس يعرفوا علم الصحة ومريض مش في أطباء مرضى مش في أطباء بيدخنوا هو عارف ان التدخين يضره ويؤذيه مش في آه يعني طلاب علم بيعصوا ربنا وهو عارف ان المعصيه تؤدي جهنم وعارف عقوبات المعصيه اللي بيعملها دي يبقى في ياما ناس عارف اسباب الغنى عارف الفلوس تيجي منين وتيجي ازاي ومع ذلك فقير عارف اسباب المكسب ازاي يكسب وازاي يربح ومع ذلك بيخسر العلم حاجه والحال حاجة تانية فإذا غلب عليه حال تلك المعلومات عرفنا اليقظة والبصيرة والعزم والتوبة والمحاسبة والإخبات والخشية والتوكل واليقين والرضا والحب والخوف والرجاء إذا غلب عليه حال تلك المعلومات صار علمه بها كالمغفول عنه وليس بمغفول عنه بل صار الحكم للحال ما يبقاش واحد عارف الصدق وبيكذب ما اسموش صادق بقى اسمه ايه كذاب يبقى الحكم للحال وليس للعلم فإن العبد يعرف الخوف من حيث العلم ولكن إذا اتصف بالخوف وباشر الخوف قلبه غلب عليه حال الخوف والإزعاج واستغرق علمه في حاله فلم يذكر علمه لغلبة حاله عليه برضو يعني ايه الكلام ده انا مش عايز كلمة تعدي من غير ما تفهمها واللي مش فاهم يقول يقول انا مش فاهم ونفهمه ونعيد تاني وتالت ورابع وعاشر عيد بيقول ايه في واحد عالم بالخوف من الله انا مش عايز اتوسع في ذكر الكلام عن الخوف مثلا الان عن الطمأنينة عن الأنس عن الصدق ليه لأن كل ده هيجي معانا بتفصيل شديد جدا لكن بندي مثال بس سريع عالم بالخوف أن الله عز وجل منتقم جبار قريب رقيب عظيم قادر قاهر قادر قدير هو ماشي في الشارع فوقعت عينه على واحدة فكتبت عليه زانية زنا العين فتذكر عظمة الله وغضب الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد فزع ارتعش في حال الخوف لما بقى الخوف حال راكبه دلوقتي نسي نسي العلم فعاش الرعب لم يذكر علمه لغلبة حاله عليه يفضل متلبس بحال الخوف لحد ما يقرأ بقى, يقرأ بقى أو يأتيه الوارد الثاني وهو الغفور الودود الله الغفور الوزود يا سلام لو اتكلمنا عن اسم الله الودود من الود والود لا يكون إلا بين اثنين يا سلام لما يبقى في بينك وبين ربنا ود الله الله الله الله العظيم الكبير المتعال الله بينك وبينه ود شفت يبقى الحال ايه بقى هو ده اللي بيقول عليه إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص القلب فيها طربا فأقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب هم أهل الجنة أهل الجنة هيبقوا فرحانين كده هيبقوا سعداء كده هيبقوا عايشين المتعة دي الله سبحان الملك هو ده ابن القيم يقول ايه ومن كانت هذه حاله ظفر بالاستقامة هي ايه بقى هي ايه بقى اللي هذه حاله ان يعيش مع القرآن مع أسماء الله وصفاته تبقى دي أحواله لما يعصي يتذكر الجبار المنتقم فيخاف ويترعش الرقيب القريب البصير فيستحي وينكسر يتذكر الغفور الرحيم الحليم الودود فينشرح ويسعد فمن كانت هذه حاله ظفر بالاستقامة يستقيم بقى ربنا يستقيم حقيقي يعيش الحياة الحقيقية ومن كانت هذه حاله فقد ظفر بالاستقامة لأن العلوم إذا أثمرت الأحوال كانت عنها الاستقامة في الأعمال يعني لما يبقى عنده علم احنا قرأنا آيات آيتين أو آية واحدة من سورة البرود والسماء ذات البرود إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد سورة انت حافظها وكل الناس حافظينها والاطفال حافظينها الآية دي لوحدها فعال انت عشت مع كلمة فعال قبل كده فعال بيفعل فعال سبحان الله العظيم فعال إذا أراد فعل فعال سبحانه جل جلاله فعال لما يريد لو العلم علمنا بالآية دي تحقق إلى حال حسينا بيها خوفتنا من ربنا وقربتنا من ربنا وخلتنا عشنا رعب القلب من ان بطش ربك لشديد وسعه الصدر واشراح الصدر وفرحه القلب بالغفور الودود وقوه الرجاء بفعال لما يريد يبقى تحول القران تحول الكلام الى حال يثمر الاستقامه يقع الامر على وجه الصواب فيستحق حينها اسم النسبة في صحة العبودية إلى الرحمن عز وجل لقوله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً يبقى عبد لله عبد حقيقي بقى يبقى عايش معنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا عايش المعنى ده عبد عبد يبقى عايش معنى عبد بس عبد منسوب إلى الله عبد الله عبد الرحمن فلما يبقى عايش النسبة دي يسمع بقى بشرى يا عباد لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون مقصود ان العبد اذا اخذ العلم علم القرآن ايات حفظها علم السنة احاديث فيها وعود يعني من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر القضية مش ان انا اقول سبحان الله بعمده سبحان الله بعمده سبحان الله بعمده سبحان الله بعمده سبحان الله بعمده مش كده القضية ان انا اقول سبحان الله وبحمده سبحانه يعني ايه للتنزيه والتعظيم الله لفظ الجلالة من التأله الذي تألهه القلوب حبا الله عايزين نقول الله بحضور القلب وفهمه وبحمده شوف لما الإنسان يجي يقول آه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أما يجي يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهو حاسس انهم خفيفتان على اللسان وهو عايش معنا ان الكلمتين دول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حبيبتان الى الرحمن ربنا بيحب الكلمتين دول لما تعيش بقى لما تعيش بقى معنى سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم وانت بتقولها وبتقول لربنا يا رب انت بتحب الكلمتين دول انا هقولهم عشان انت بتحبهم يا رب انا بقول لك اللي انت بتحبه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بتحبني بقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فتيجي حال الحب ومقام المحبة شفت ازاي بالسنة ما ألفناش حاجة ما اخترعناش حاجة بالسنة زي ما النبي قال زي ما ربنا أمر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين لا في فرقة ولا في زفة ولا في زمارة ولا برق لا لا لا وانت قاعد لوحدك وفي المسجد بس بفهم بتركيز أن يتحول العلم إلى حال لتنتقل إلى المقام ابن القيم يقول إيه والمقصود أن هذا قد انتقل من أحكام العلم وحده إلى أحكام العمل بالحال المصاحب للعلم فإن انفراد العلم عن الحال تعطيل وبطالة وانفراد الحال عن العلم كفر وإلحاد والأكمل ألا يغيب عن شهود العلم بالحال الكلام ده مهم جدا وهننتقل إلى نقطة أهم وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب وينزل إلى ما دونه ثم قد يعود وقد لا يعود واحنا ماشيين لربنا في الطريق حاجة من اتنين يا طالع يا نازل مفيش وقوف في الطريق يا طالع يا نازل في ناس في النازل واللي في النازل ده هيطلع تاني ولا هيفضل في النازل واللي طالع ده ايه السبب انه ينسلخ من المقام ويرجع الى حيث كان ده كلامنا المرة الجاية ولقائنا ان شاء الله السبت القادم احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته